تشنو الدنيا فرحا معنا
مسجد والأمل الحسين المشرق ببعور سعيد يتبعنا تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا وتوقفت في اللقاء الماضي من الأسبوع الماضي ونبينا عليه الصلاة والسلام في طريقه من مكة إلى المدينة بصحبة رفيق دربه وصاحب دعوته آه، أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه طبعا اللقاء الماضي وقفنا عند بعض ال ال الأحداث التي مرت بالنبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة ورأينا الصحيح منها والضعيف اليوم بنكمل المسيرة ونبدأ مع خبر سراقة ابن مالك خبر سراقة بن مالك القصة تقول أنه لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة مهاجرا إلى المدينة جعلت قريش فيه مئة ناقة لمن رده عليهم عليه الصلاة والسلام يعني من يأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا له من قريش مئة ناقة من أفضل وأعظم النوق التي كانت توجد يومها قال فبينما أنا جالس في نادي قومي إذ أقبل رجل منا حتى وقف علينا فقال والله لقد رأيت ركبة ثلاثة مروا علي آنفا إني لأراهم محمدا وأصحابه إذا الرجل كان جالس وسمع واحد من الناس من أهل الصحراء يخبر عن موكب مر به في مكانه والرجل يتوقع أن أصحاب هذا الموكب هم محمد عليه الصلاة والسلام ومن معه من أصحابه قال فأومأت إليه بعيني أن اسكت يعني ايه خلي الموضوع بيننا وبين بعض هنتفاهم بعد شوية خشي سراقة أن يسمع هذا الكلام بعض الناس اللي موجودين فرصة كل واحد عايز يفوز ايه عايز يفوز بالجائزة بالمكافأة التي أعلن عنها وأنتم تعلمون أيها الأحبة أنه من الناس للأسف الشديد من يطمع في المال وإن كان على حساب غيره يعني إن كان المال الذي سيأتيه أو المكافأة التي سيأخذها سيتوقف عليها ضرر يلحق بغيره ما فيش مشكلة أهم شيء عنده إيه أن يكسب هذا المال قال ثم مكثت قليلا ثم قمت فدخلت بيتي آه هو خلاص سراقة سمع ال- الخبر يعرف الرجل ويعرف من أين هو يعني من أي منطقة هو قال ثم أمرت بفرسي فقيد لي إلى بطن الوادي وأمرت بسلاحي لازم يخرج بالسلاح لأنه سيواجه محمدا عليه الصلاة والسلام ومن معه المهم أن سراقة قبل أن يخرج من البيت أخذ أقداحه ودي كانت عادة من عادات أهل الجاهلية إن قبل ما يطلع في مشوار خطير زي ده أو في مهمة آه، خطيرة يعمل إيه يستقسم بالأزلام يعني يجيب الأقداح دي والأزلام دي اللي كانت عندهم ساعتها ويبدأ يشوف السهم هيخرج على إيه بالضبط يخرج إلى هذا المكان ليتبع آثار محمد ومن معه عليه الصلاة والسلام ولا إيه الموضوع ال- المشوار ده سيضره أم سينفعه فكانوا يستقسمون بالأزلام شبه كده وإن كان هناك فارق طبعا في العقيدة يعني زي ما بعض الناس لحد النهاردة متعودين يقول لك إيه يمسك له وردة كده ويفضل يقطعها لسه بيعملوا كده ولا كان زمان بس لغايه دلوقتي يقطفها كده يقول لك اروح لا ما اروحش اتجوزها لا ما اتجوزهاش مش عارف ايه اسافر ولا ما اسافرش وفي الاخر بقى حسب ما ترسي وساعات هو بيبقى عددهم اصلا وعارف هي هترسي على ايه بس يعني عامل نفسه مش واخد باله خلاص يعني هو عارف هي هترسي عليه في الاخر بس عامل نفسه قال يعني بيتوهم ذلك يعني فالكلام ده كلام قديم لكن في عقائد اهل الجاهليه الاولى فعلا كانوا بيعتمدوا على على قضيه الحظ والنصيب دي بال في الحظ يعني بال- بالشكل ده لكن اعتمادهم ساعتها كان على الهتهم على الاصنام التي عبدوها من دون الله تبارك وتعالى فكانوا يستقسمون بالازلام نفس الحكايه اللي شفناها زمان واللي عملها جد النبي عليه الصلاه والسلام آه، عبد المطلب في آه، ال- القصة المشهورة قصة ال- النذر قصة الن- النذر لما نذر أن يذبح أحد أولاده فلما جاء وقت الوفاء بنذره وقعت وقع الاختيار عن طريق الاستقسام بالأزلام أصلا وقع الاختيار على من؟ على عبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام والد النبي صلى الله عليه وسلم وعن طريق الاستقسام بالأزلام أصلا ويزود عشرة من النوق ثم عشرة ثم عشرة أمام هذه العرافة عمل إيه فدى ولده عبد الله من الذبح بمئة ناقة فهذه من عقائد أهل الجاهلية الأولى من عقائد أهل الجاهلية الأولى ولذلك على المسلم على المسلم أن يتجنب الوقوع في مثل هذه الضلالات والخرافات لا تقول لي وردة وهقطفها ولا شوية مش عارف بلح وهنقى ولا آه، فنجان وواحد هيقراهولي أو كوتشينة وواحد مش عارف هيطلع لي فيها إيه أو الأبراج الصباحية اللي يكون في ناس ما يخرجش من البيت اللي لازم يطلع البرج بتاعه النهاردة بيقول إيه ويفضل طول اليوم يا فرحان يا كئيب وحزين بسبب إيه بسبب إن برجه قال له انك النهاردة يعني هتشوف حاجة كويسة او النهاردة اليوم كله نكد فهو بيفضل منكد على نفسه على الفاضي طول اليوم لانه سلم عقله وقلبه لمثل هذه الخرافات فسراقة بن مالك استقسم بالازلام يقول وقد كنت ارجو ان ارده على قريش فاخذ المئة ناقة ما انت رايح تستقسم ليه بالازلام يعني انت رايح تقول اطلع وراه ولا لا ليه انت اصلا اخذ قرارك انت اخذ ايه قرارك انك عايز المئة ناقة فلا بد ان تبذل من اجلها صح ولا لا قال فركبت على اثره فبين فرسي يشتد بي عثر بي فسقطت عنه هو كان قريب من النبي عليه الصلاة والسلام وابي بكر فعثر به فرسه سقط على الارض قال فقلت ما هذا ثم اخرجت قداحي فاستقسمت بها مرة ثانية لأنه هو حس إن في خطورة يعني خطورة مباشرة الآن سيصاب بضرر أو بشيء فاستقسم بالأزلام فالأزلام طلعت له لا يضره يعني يضره ولا لا يضره قالت له لا لا يضره يعني كمل قال فأبيت إلا أن أتبع أتبع يعني هو سبحان الله هو مصمم يلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام وبأبي بكر لكن تصميم سراقة يا إخوة بعد شوية هنكتشف أنه كان في صالحه سبحان الله يعني المشهد من أوله يخوف لأنه لو أدرك النبي وأمسكه وسلمه للقوم أو قتله بيده مصيبة لكن شوفوا هو خرج من أجل الدنيا لكن عاد بالهداية حتى وإن اعترف بها بعد حين لكن عاد بالهداية التي لامست قلبه من خلال المشهد الذي سنراه قال فركبت في أثري فبين فرسي يشتد بي عثر بي فسقطت عنه فقلت ما هذا وأخرج ال- ال- ال- الأزلام مرة تانية واستقسمها السهم طلع له لا يضره ده الموضوع ايه ده ال ال ال الأزلام دي ولا السهام دي يعني مصممة هيروح هيروح يعني قال فأبيت إلا أن أتبعه فركبت في أثري فلما بدا لي القوم ورأيتهم خلاص بقى هو شايف النبي هو أمامه عليه الصلاة والسلام قال عثر بي فرسي وقع بي مرة تانية فذهبت فذهبت يداه في الأرض يدين الفرس غاصت فين غاصت في الرمال سبحان الله وسقطت عنه ثم انتزع يديه من الأرض وتبعهما دخان كالإعصار عارف الإعصار الريح الشديدة دي اللي بت ايه تقلع الأشجار وتهدم البيوت وريح مخيفة نسأل الله أن يسلمنا وإياكم المسلمين الدخان اللي طالع بسبب إخراج الفرس يديه من الرمال عمل زي الإعصار يعني معنى كلامه أنه مش شايف حاجة أمامه خلاص فقد الرؤية سراقة بن مالك ساعتها قال فعرفت حين رأيت أنه قد حين رأيت أنه قد منع مني يعني أن محمد ده عليه الصلاة والسلام خلاص منع مني لن أستطيع الوصول إليه قال وأنه ظاهر عليه الصلاة والسلام يعني أنه إيه أو أنه م- منصور عليه الصلاة والسلام ظاهر يعني منصور هو ال- النصرة ستكون له وليست لي وليست لقريش قال فناديت القوم فقلت بنادي على مين على النبي عليه الصلاة والسلام فقلت أنا سراقة سراقة ابن جعشم طبعا المشهد ده هو ده اللي أصح الروايات في موضوع سراقة لان زمان كان يجيب لك بقى في الافلام ويلاقي تعبان طالع له مش عارف ايه ها وهو يصرخ ويجري وبعدين اللي عاجبها كان يجيب لك تعبان قد كده عليك السلام وبركاته تعبان قد كده سراقة الفارس المغوار ده هيخاف من تعبان قد كده حاجة غريبة جدا يعني فاكرين انتوا الحكايات دي فالمهم ال ال لا الموضوع مش كده خالص الموضوع مثل ما آه، أتى في هذه الرواية أصح الروايات هذه يعني قال قلت أنا سراقة بن جعشم أنظروني أكلمكم عايز يكلم النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر واللي موجودين يعني فوالله لا أريبكم ولا يأتيكم مني شيء تكرهونه ما تخافوش مني ده أنا إيه أنا مسالم رفع الرأي البيضة يعني ما تخافوش مني في حاجة قال فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر قل له وما تبتغي منا يعني لما أنت مسالم والكلام ده جاي ورانا بالشكل ده عايز إيه ما ماذا تريد فقال لي ذلك أبو بكر قال قلت تكتب لي كتابا يكون آية بيني وبينك عايز كتاب أمان من النبي عليه الصلاة والسلام شوف يا إخوة الإنسان الإنسان حينما يخرج أو يمشي في سبيل الله تبارك وتعالى حينما يبتغي بعمله وجه الله عز وجل حينما يتقوى بالله ويتوكل على الله ويحسن يقينه في ربه ومولاه انظر كيف تنقلب الأحوال سبحان الله كان منذ فترة وجيزة جدا سراقة يهدد حياة النبي عليه الصلاة والسلام الآن يطلب كتاب أمان وعهد أمان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام خارج منين من أرضه من مكة إلى المدينة مطاردا مطاردا عليه الصلاة والسلام ومع ذلك فارس مثل سراقة يطلب منه كتابا بيني وبينك كتاب أمان عهد أمان بيني وبينك أنا الآن اللي بطلب منك إنك إيه أنك لا تمسني بسوء ولا تفعل بي كيد أو كذا أو كذا هو اللي بيطلب الأمان من النبي عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم اكتب له يا أبا بكر قال فكتب لي كتابا في عظم أو في رقعة أو في غزفة يعني حتى ح- قطعة رخام كده حجر ولا حاجة اللي لقوه كتب له عليه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه ثم ألقاه إليه فأخذته فجعلته في كنانتي كنانة دي اللي بيحطوا فيها الأس- الأسهم دي السهام حط فيها ال- الرسالة أو الكتاب قال ثم رجعت فسكت فلم أذكر شيئا مما كان لما رجع لمكة ما نطقش ولا بإيه ولا بكلمة ما هو هينطق هيقول هيقولوا له طب دلنا وهو الآن بينه وبين النبي عهد عليه الصلاة والسلام دي حاجة الحاجة التانية هيفضح نفسه ها أنا الفارس المغوار اللي خارج لوحدي كده عشان أجيبه لكم يحصل لي كيت وكيت وأنا اللي خاف واترعب وأطلب منه كتاب لا يمكن فلم يذكر شيئا ثم حكى خبر لقائه بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة بل بعد إسلامه بعدما أسلم لأنه هو كان من مسلمة الفتح يعني أسلم متأخرة أعلن إسلامه متأخرة فلم يحكي هذه القصة إلا بعد إيه بعد ما أصبح مسلم بقى وب- خلاص يحكي مفيش مشكلة ده بالعكس ده ال- الرواية الآن أو القصة الآن ستتحول إلى مفخرة له اه الاول كان بيعتبرها عيب يعني ازاي الناس تقول عليه ايه الان اصبحت مفخرة ومن قبله رضي الله عنه في رواية صحيحة اخرى ذكر سراقة انه اقترب من الاثنين يعني من النبي صلى الله عليه وسلم ومن ابي بكر رضي الله عنه حتى سمع قراءة رسول الله وهو لا يلتفت النبي كان ماشي يقرأ القرآن ولا يلتفت عليه الصلاة والسلام لانه واثق بالله عز وجل انما لو واحد تاني عامل عمله ولا هربان بمصيبة هتلاقي طول الطريق عمل ايه طول الطريق عمال يتلفت وممكن يبقى حواليه ناس كتير وكل حاجة تبعه ومطمن لكن برضه عمال يتلفت خايف مرعوب ده الفرق بين الإنسان أسلم وجهه لله وطمأن قلبه بتوحيد ربه ومولاه ولا يبتغي من خطوة يخطوها إلا أن تكون في سبيل الله ده فرق بين إنسان بالوضع ده وإنسان تاني الإجرام في دمه عارف إنه إن هو له أعداء وعارف إنه له خصوم وعارف وعارف فبيبقى ماشي بيتلفت ليل ونهار فالنبي لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات حراسة لرسول الله عليه الصلاة والسلام حراسة للنبي صلى الله عليه وسلم المهم ان الرواية دي تقول انه يعني سراقة عرض عليهم الزاد والمتاع بعد اللي حصل والكتاب كتبه له فقال له ايه طب شوفوا انتوا عايزين اكل شرب انا معاكم فلم يأخذوا منه شيئا لكن النبي عليه الصلاة والسلام أوصاه وصية واحدة قال له فيها أخف عنا يعني ايه اه يعني ما تجيبش سيرة سيرتنا احنا فين ولا ماشيين من اي من اي اتجاه وهذه الرواية في صحيح البخاري وفي الصحيح ان الرسول عليه الصلاة والسلام هو من دعا عليه فصرعه فرسه يعني لما شافه متجه بحربته أو بسهامه يريد النيل من النبي عليه الصلاة والسلام دعا عليه رسول الله فحصل للفرس الكلام اللي شفناه من شوي وجاء أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام بشر سراقة وقال كيف بك إذا لبست سواري كسرى ده الموضوع كبير جدا يعني خلي بالك كيف بك إذا إيه لبست سواري كسرى ده النبي صلى الله عليه وسلم مطارد في الصحراء والراجل ده كان ممكن ينال من النبي لولا ستر الله تعالى ولولا فضل الله على نبينا وعلى الأمة خلاص وعلى الرغم من ذلك الراجل الآن اتحول لموقف الضعيف الهزيل المرعوب وفي ذات الوقت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كيف بك إذا لبست سواري إيه سواري كسرى يا الله كسرى كسرى ده ملك إيه ملك الفرس يعني سراقة ده ما يحلمش انه يسمع عنه حتى مش يشوفه او يدخل الى مدائنه ومملكته ده ما يحلمش انه حتى يسمع عنه يعني فين سراقة هناك في الصحراء في ضواحي مكة مع القطعان الاغنام والابل والكلام ده وفين كسرى كسرى فارس وكان كسرى في التوقيت ده اللي صدر من فيه الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام كسرى ده كان ايه كان ملك الدنيا في هذا التوقيت خلاص وعلى الرغم من ذلك يقول له كيف بك إذا لبست سواري كسرى الكلام ده معناه أو له معاني عظيمة جدا المعنى الأول اللي نفهمه أن سراقة سيسلم ويدخل في الإسلام دي رقم واحد رقم اثنين نفهم مدى الطمأنينة والسكينة التي أحاطت بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى وهو في رحلته هذه وإحنا كل خطوة بنشوف الكلام ده ما احنا شفنا في اللقاء الماضي كيف قال لأبي بكر يعني لا تحزن إن الله معنا ما ظنك باثنين الله ثالثهما خلاص والناس واقفين على باب الغار ولا في حمام ولا في عنكبوت ولا الكلام الفارغ ده الباب مفتوح زي ما شفنا وكان ممكن يشوفوه وهو جالس مطمئن جدا عليه الصلاة والسلام والآن يقول كيف بك إذا لبست سواري كسرى فمعناها انه يدخل في الاسلام معناها ان النبي مطمئن جدا عليه الصلاة والسلام معناها ان الاسلام سيسود الارض ويقود الدنيا وستفتح البلاد بالاسلام وعلى يد المسلمين بفضل من الله تبارك وتعالى وبالفعل يا اخوة تحقق ذلك تحققت نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام ففي خلافة الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه دخل سعد بن ابي وقاص بعد معركة القادسية استطاع أن يفتح مدائن كسرى كسرى فارس ودخل المسلمون وكان من بين الجند أو القادة سراقة بن مالك وبالفعل سراقة لبس سواري إيه؟ سواري كسرى وتاج كسرى لبسهما سراقة بن مالك ساعتها سبحان الله القدير فتحقق ذلك كله أما ما نقل أن سراقة سكت عن إخبار القوم بأمر النبي عليه الصلاة والسلام حتى أيقن بوصول الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ثم راح يقص على الناس الخبر فالكلام ده لا دليل عليه الكلام ده إيه الكلام ده لا دليل عليه لأن في روايات بتقول كده وبتقول إن تقول إن أبا جهل أرسل إلى بني مدلج يقول بني مدلج إني أخاف سفيهكم سراقة مستغو لنصر محمد عليكم به ألا يفرق جمعكم فيصبح شتى بعد عز وسؤدد يعني ان سراق ان, إن ابو جهل ايه بيعيب على سراقة انه غطى على على محمد اللي معاه من خوفه وجبنه او ربما أخذ منه شيء يعني بيعيره يعني فسراقة رد عليه وقال أبا حكم والله لو كنت لأمر جوادي إذ تسوخ قوائمه علمت ولم تشكك بأن محمدا رسول وبرهان فمن ذا يقاومه عليك فكف القوم عنه فإنني أرى أمره يوما ستبدو معالمه بأمر تود الناس فيه بأسرهم بأمر تود الناس فيه بأسرهم بأن جميع الناس طرا مسالمه دي روايات موجودة في السيرة النبوية لابن هشام وفي غيره غيرها من الكتب لكنها رواية ضعيفة غير صحيحة الصحيح أنه لم يخبر بشيء مما رأى ومما سمع إلا بعد دخوله هو في الإسلام وبعد فتح مكة المدينة المدينة تستقبل رسول الله عليه الصلاة والسلام وأهل المدينة أنصار الله وأنصار رسوله كل غداه طبعا احنا خلاص انتهينا من الكلام عن المدينة والتمهيد للإسلام في المدينة وشفنا بقى في, في قبل كده شفنا سيدنا مصعب بن عمير والصحابة الأنصار اللي دخلوا في الإسلام راحوا عملوا إيه في المدينة وكيف أسلمت المدينة إلا القليل من أهلها إلا إيه القليل من أهله حتى المنافقين هنشوف كيف أظهروا الإسلام أو أعلنوا أنهم مسلمون وليسوا كذلك فأهل المدينة من ساعة ما عرفوا خروج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة يريدوا بلدهم كل غداة يخرجون إلى مشارف البلد من ناحية مكة ناحية القادمين من مكة يعني ينتظرونه عليه الصلاة والسلام حتى إذا اشتد الحر عليهم كل يوم ردوا إلى بيوتهم روحوا وتاني يوم من الفجر يخرجوا يقفوا وهكذا حتى تغرب الشمس فقدم الرسول عليه الصلاة والسلام وقد دخلوا بيوتهم فبصر به يهودي مين اللي شافه عليه الصلاة والسلام مين اللي شافه يا إخوة يهودي شوف تخيلوا هاتف مغلق مش عارف يشتغل ازاي بركاتكم بقى معلش هو فأبصره أبصره يهودي فناداهم نادى أهل مكة يعني يقول لهم إيه إن صاحبكم قد بدا أو قد ظهر يعني عليه الصلاة والسلام فخرج القوم يستقبلون رسول الله صلى الله عليه وسلم والفرحة غامرة وقد حملوا أسلحتهم إعلانا على حرب من أراد حرب رسول الله من أول لحظة كده مش خارجين كده إيه بس يعني بال... كانوا في الأفلام يجيب لك خارجين بالأغصان ال... الشجر بقى والورد ومش عارف إيه والكلام ده لا ده خر... آه ممكن بعضهم شال لكن أكثرهم كان شال إيه أصل هم خارجين مش للهزار الموضوع مش هزار ده موضوع جد بقى هم عارفين اللي فيه واحنا شفنا في البيعتين ماذا قال أسعد بن زرارة وأبو الهيثم بن تيهان وكعب بن مالك وشفنا الكلام الكبير جدا الذي قاله الأنصار وهم إيه وهم آآ آآ يعني يعدون ويتعهدون بحمايتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام اليهودي هو اللي أخبرهم بقدوم النبي عليه الصلاة والسلام أنا دايما لما أقرأ الموقف ده أقول اليهود ده اليهود اليهود اليهود بخلة جدا وما يعملوش حاجة لله أبدا يعني كل حاجة حد فيهم بيعملها كويسة يعني عايز المقابل فكأن باليهود ده كان عايز الحلاوة ساعتها يعني عايز هو يجيب الخبر فطالما هو اللي ايه هو أول واحد أخبرنا بقدوم النبي ياخد الحلاوة يعني ماشي فاستقبل الأنصار رسول الله عليه السلام وكان عددهم خمسمائة أو يزيد اللي جروا بسرعة واستقبلوه داخل من البلد كان عددهم كام خمسمائة أو يزيد وأحاطوا بالنبي وأبي بكر وهما يركبان وأهل المدينة يقولون جاء نبي الله جاء نبي الله ده الكلام اللي كان يقال ما ايه موضوع طلع البدر علينا نشوف موضوع طلع البدر علينا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع كلنا حافظين الكلام ده صح ولا لا صح المفاجأة بقى اللي بعض الناس مش اخد باله منها في بعض الناس عارفها لكن بعضهم مش اخد باله منها أن هذه الكلمات قيلت على لسان المسلمين نعم لكن في المشهد هذا لا في المشهد ده لا المشهد ده كل الأنصار قالوا جاء نبي الله جاء نبي الله وكتير منهم شايلين السلاح إشارة إلى أننا سنحميك وسنحارب من يحاربك يا رسول الله وتفرق الغلمان في طرقات المدينة ينادون يا محمد يا رسول الله يا محمد يا رسول الله الكلام ده هو اللي جاء في صحيحي البخاري ومسلم خلاص إنما طلع البدر علينا قالها المسلمون ورسولنا عليه الصلاة والسلام عائد من غزوة تبوك عام تسعة من الهجرة يعني اشترك في الكلمات العظيمة دي والأنشودة الجميلة دي اشترك فيها المسلمين اللي كانوا موجودين ساعتها المسلمون اللي كانوا موجودين ساعتها أنصار ومهاجرون خلاص إنما والنبي جاي من مكة لا لم يقولوا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع ليه ايه الدليل على الكلام ده الدليل اولا ان المدينة لم تكن, لم تكن تعرف بهذا الاسم الى ذلك الوقت يعني الرسول عليه السلام هاجر من مكة الى ايه الى يثرب صح ولا لا ولما دخل ووصل واستقبلوه بلدهم كانت اسمها ايه يثرب اسم المدينة ده لسه هيجي بعد شوية فايه موضوع الم... هيطلعوا يقولوا له المدينة هي اسمها يثرب اصلا اسمهاش مدينة خلاص طيب دي واحد لان في بعض الناس يقول لك يمكن بيقولوا المدينة كده ك... يعني نقول مثلا مدينة بورسعيد خلاص لا هي بالنسبة لهم لم تكن ساعتها مدينة لو عايزين يوصفوها يعني هيقولوا قرية مش هيقولوا مدينة ساعتها في لغة العرب ايامها بوصف البلد ساعتها هيقولوا قرية او قبيلة مش هيقولوا ايه مش هيقولوا مدينة خلاص رقم اثنين ثنية الوداع التي جاء ذكرها في هذه الكلمات لم تكن من جهة قدومه من مكة اللي جاي من مكة داخل المدينة ما فيش منطقة اسمها ثنية الوداع إنما اللي جاي من الشام داخل المدينة سيمر قبل وصوله إلى المدينة بمنطقة معروفة إلى يومنا هذا بثنية الوداع والعرب يعرفونها جيدا ولذلك هذه الكلمات قالت قالها أهل المدينة في استقبالهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام وهو راجع من أرض الشام من غزوة تبوك سنة كام سنة تسعة من الهجرة وهو ده الصحيح تقول لي يعني أنا لو شفت حد بي- بيقولها ويقول لك ده أ- أ- أ- أمسك فيه أقول لك لا في ناس كتير فاهمة كده وخلاص هي مش مش هتضرنا في حاجة يعني لكن احنا بنشرح السيرة النبوية الصحيحة عايزين نتعلم صح ولا لا عشان لما نيجي نوصل لغيرنا نوصل السيرة الصحيحة انما هي مش هتضرنا في حاجة يعني خلاص واحد قال لك ده مش عارف ايه جابوا لك في مش عارف في مسلسل والشيماء بتغني ومش عارف شيماء مش عارف إيه اللي خلى الشيماء تغني مش عارف يعني المهم هي عندنا هنا بتغني خلاص وخارجه كده بين الرجاله وعماله تقول طلع على البدر وعلى الكلام كنا بنشوفه احنا صغار ده حاجه جميله قوي الكلام ده كله غير صحيح هي كلها دراما سينمائيه يعني خلاص لكن برضه انا عايز اقول عشان تبقى فاهم ان في كتب من كتب السير والتاريخ ورد فيها طلع البدر علينا عند استقبال النبي في الهجرة زي ما ورد فيها برضو الحمام والعنكبوت والكلام اللي قلناه قبل كده خلاص دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة التي كانت تعرف بيثرب وقتها الصحيح أنه نزل أول ما نزل في دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أم سعد بن معاذ كانت تتمنى أن ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتهم خلاص وسعد بن معاذ كان سيدا في قومه على صغر سنه لكن في صحيح البخاري وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حتى نزل جانب دار أبي أيوب الأنصاري فتساءل أي بيوت أهلنا أقرب فقال أبو أيوب أنا يا نبي الله هذه داري وهذا بابي فنزل في داره وهذا موجود في فتح الباري شرح صحيح البخاري أما ما ورد من تطلع زعماء الأنصار إلى استضافته وكلما دعاه أحدهم للنزول قال عليه الصلاة والسلام دعوا الناقة فإنها مأمورة فبركت على باب أبي أيوب الأنصاري فهذا الحديث ضعيف بدون إسناد خلاص وبعضهم رقاه إلى درجة الحسن لغيره لكنه ضعيف إنما الصحيح اللي جاء في الصحيح الكلام اللي حصل ده إن النبي سأل في- فين أقرب بيت من بيوت أهالينا يعني من بيوتكم لينا فكان أقرب بيت ساعتها والنبي بيتكلم كان بيت مين كان أمام بيت أبي أيوب الأنصاري كان ساعتها أمام بيت سيدنا أبي أيوب الأنصاري وهذا من عظيم فضل الله على عبده أبي أيوب إن ربك يقدر إن النبي يكون ساعتها أمام البيت ويسكن هذا البيت قال أبو أيوب لما نزل علي رسول الله في بيتي نزل في السفل في السفل يعني في الدور الأرضي البدروم اللي احنا بنسميه البدروم ده خلاص قال وأنا وأم أيوب في العلو في الدور الإيه الدور الأول فوق فقلت له يا نبي الله بأبي أنت وأمي إني لأكره وأعظم أن أكون فوقك وتكون تحتي أنا يعني بصراحة مش جايين لي قلب أبدا إن أنا أبقى ساكن كده فوق وأنت يا رسول الله ساكن فين ساكن تحتي يعني قال فاظهر أنت فكن في, في العلو ونحن ننزل فنكون في السفل فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام يا أبا أيوب إن أرفق بنا وبمن يغشانا أن نكون في سفل البيت يعني الأفضل ليا والأحسن ليا والأسهل عليا وعلى الناس اللي هتجيلي عشان تزورني ولا تسلم عليا ولا تبايعني ولا تسألني الافضل الاسهل عليا وعلى الناس دول وعليك انت كمان واهل بيتك ان انا اكون فين اكون تحت لا اتعب في الطلوع والنزول ولا حد يتعب ولا الناس تمر عليك وتؤذيك انت واهل بيتك ده كان معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهذا ايضا من فقه من فقه الضيافة من فقه ايه الضيافة ان ال ال ال ال ال النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا ساعتها ان احنا زي ما الضيف اكرمك زي ما الضيف استق... ال- المضيف استقبلك كضيف واكرمك وعايز يريحك برضه انت حاول تريحه حاول انت برضه ايه تريحه لو عنده مكان كده خارج البيت ولا حاجة قول والله المكان ده احسن لي مع ان اللي الفرش اللي فيه اقل بكتير من اللي موجود جوه بس انت عايز برضه ما تضايقوش الكام يوم اللي انت قاعدهم ما تحطوش في حرج هو وزوجته خلاص كده فهكذا ينبغي أن يكون الضيف وهكذا ينبغي أن يكون المضيف مهما أبدى لك من درجات الإكرام والضيافة كن أنت أيضا شفوقا عليه رفيقا به قدر استطاعتك قدر استطاعتك فشوف النبي عليه الصلاة والسلام بيعمل إيه مع سيدنا أبي أيوب الأنصار يقول أبو أيوب فلقد انكسر حب لنا فيه ماء عندهم كده زي ايه زي اناء كده من الفخار فيه حاطين في ميه زي قله كده يعني بنسميها القله عندنا خلاص يقول فقمت انا وام ايوب بقطيفه لنا ما لنا لحاف غيرها ننشف بها الماء البيوت زمان كان عباره عن السقف عباره عن تعريشه من الخشب ففي ايه في فتحات بين اللوح و- و- واللي جنبه الفتحات دي لو اي ميه نزلت بيحصل ايه بتنزل على الدور اللي تحت فهو بسرعه لما الميه انسكبت عمل ايه هو وزوجته جابوا لحاف كده كانوا بيتغطوا بيه ولا كانوا بيناموا عليه ما عندهمش غيره ما عندهمش غيره قالوا نخسره مش اشكال ونبات الليله حتى لو برد مش اشكال المهم ان هم ايه ينشفوا الميه بسرعه عشان خشيه او تخوفا ان يقطر على رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شيء يؤذيه سبحان الله القدير شوف حب الناس ل... شوف حب الصحابي وزوجته للنبي عليه الصلاة والسلام شوف خوفهم على النبي من أول ساعة يسكن فيها المدينة عليه الصلاة والسلام فبالله عليك أنت لما تسمع الكلام ده تقول يا سبحان الله فعلا فعلا لقد أكرم الله تعالى نبينا عليه الصلاة والسلام وتفضل الله على نبينا وعلى الأمة جميعا من بعده أن اختار له هذه الأرض لتكون مهجرة واختار له هؤلاء الناس ليكونوا أنصاره من أول ساعة طالعين يحموه بالسيوف ولما يسكن في بيت واحد فيهم شوف الحب شوف دفء المشاعر سبحان الله القدير حتى جاء في بعض الروايات أن أبا أيوب كان إذا قدم طعاما للنبي عليه السلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم سكن في دار أبا أيوب فترة من الوقت سكن في دار أبي أيوب فترة من الوقت فلما كان يأتي ب- بطعام للنبي عليه الصلاة والسلام كان يتحرى موضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم ليأكل من المكان نفسه يعني شوف النبي مد ايده واكل منين هو عايز ياكل منين من نفس الموضع في هذا الاناء كل ما يطبخ طبخه في الاناء ده عايز ياكل من نفس الموضع ابو ايوب الانصاري التماسا لبركه النبي عليه الصلاه والسلام وهذا ليس الا للنبي وحده يعني ال- الاشياء اللي كان الصحابه بيتسابقوا عليها اللي موجوده في النبي صلى الله عليه وسلم لمسه لمسها النبي ايده مرت على مكان عرق النبي عليه الصلاة والسلام اللي كانت أم سليم تسلت, تسلت العرق منه وهو نائم في بيتها وقت القيلولة وأم سليم هي نفسها أم سيدنا أنس بن مالك اللي هي الرميصاء بنت ملحان وهي كانت خالة من خالات النبي في الرضاعة عشان ما حدش يطلع يقول لك هو النبي كان نايم عندها ليه في البيت هي خالته هي خالته من الرضاعة يعني فراحت تسلت ال- تسلت العرق وتعبئه في قارورة في زجاجة فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وسألها ماذا تفعلين يا أم سليم ماذا تعملين قالت يا رسول الله إن طيبك أطيب الطيب أنا بدخره عشان إحنا بنستعمله بعد كده ما كان المسك يعني والحاجات دي هو أطيب من المسك وأطيب من الطيب وكان الصحابة يتسابقون على شعرة من شعرات النبي عليه الصلاة والسلام لما هنشوف لما هيحلق- هيحلق في في الحديبية أو في حجة الوداع حتى شيخ الإسلام ابن تيمية كان يقول ولهف نفسي على شعرة من شعرات رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان الصحابة يتنافسون حتى على نخامته صلى الله عليه وسلم أو تفله عليه الصلاة والسلام لكن هذا كله ليس إلا للنبي عليه الصلاة والسلام أما لغيره فلا أما لغيره إيه فلا حتى في ناس النهاردة يمكن في مبالغات شوية في بعض البلاد لما راحوا أقاموا م- متاحف ضخمة جدا ومكلفة بال يعني بملايين الدولارات يعني خلاص عشان بس يحف- يحتفظوا فيها بضفيرة ضفيرة شعر للنبي عليه الصلاة والسلام أو آه، عكاز كان النبي بيستعمله أو آه، اللي هي عصا يعني أو آه، آه، م- آه، آه، أداة كان النبي بيستخدمها أو سيف أو جراب سيف أو نعلة أو كذا جميل جدا أن يهتم المسلمون بها وأن يحفظوها في مكان يعني طيب ومكان مرموق ومنمق لكن يصرف عليه ملايين الدولارات وكثير من المسلمين يموتون من الجوع هذا ما لم يأتي به محمد عليه الصلاة والسلام الكلام ده فيه مخالفات مخالفات كبيرة جدا يعني خلاص فده كان أبو أيوب الأنصاري وكان لما يأكل أكل فيه أي طعام فيه يعني ثوم او او كذا عامل اكله فيها ثوم ولا بصل ولا بتاع فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يده وابو ايوب الانصاري يقول يا رسول الله احرام يعني حرام اكل من, من الاكل اللي فيه ثوم ولا بصل ولا كذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ولكني اكرهه دي حاله خاصه بقى- حاله- حاله خاصه به هو بالنبي عليه الصلاه والسلام ليه حد يعرف احسنتم بارك الله فيكم نعم لأنه يوحى إليه والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم جزاك الله خير يا حاج حسن صحيح الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم وأنا اتكلمت في الموضوع ده كتير قبل كده وبعيد وبكرر إخواننا المبتلين بشرب الدخان خلي بالكم ده شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام بيمتنع عن أكل أكلة فيها توم وبصل مع إن حلال يعني ماشي هو نفسه ما بياكلهاش عشان الوحي اللي بينزل عليه ونهانا نحن المسلمين أن نقرب المسجد ورائحة أفواهنا تفوح منها رائحة الفول وال- ال- ال- ال- التوم وال- مش الفول لا ده أنا كده هعمل مشكلة التوم والبصل لا الفول لا ده جميل غلطت بس وقلت الفول معلش سامحوني الثوم والبصل والكرات والأكلات اللي هي ريحتها يعني إيه شديدة شوية دي ما تاكلهاش وتيجي المسجد لازم يكون في فترة زمنية هذه الفترة الس- الزمنية تسمح بأن الرائحة دي خلاص ايه راحت ولم تعد تخرج من الجوف في واحد أكل مثلا قبل الصلاة بربع ساعة بنص ساعة ومسكين راح بقى ايه اكل نعناع و... و... ونظف اسنانه بالمعجون والكلام ده وهو فرحان هو مش عارف المسكين ان الرائحه بتفوح منين بتخرج منين من المعده من الجوف هي مش مستقره في الفم بس ده هي بتخرج منين من الجوف عشان كده لابد ان يكون هناك فتره زمنيه بين اكلك هذه المأكولات الحلال وبين دخولك المسجد حتى لا تؤذي إخوانك من المصلين ولا تؤذي ملائكة رب العالمين طب المبتلى بشرب الدخان ده نقول له ايه بقى اللي هي ريحة السيجارة أشد وأخبث وألعن بمليون مرة من ريحة بصلة ولا ريحة تومة ولا الكلام ده خلي بالك طب ده نقول له ايه يعني اللي بياكل حلال بنقول له لا ما تاكلش الحلال وتدخل على المسجد طب واللي بيشرب الحرام ده ولا اللي بياكل حرام يبقى وضعه ايه ومصيره ايه خلاص اذا هو يؤذي نفسه ويؤذي من حوله من الناس بل ينفر الملائكة منه وفي الحديث حديث علي رضي الله عنه امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواك ثم قال عليه الصلاة والسلام ما من عبد يقوم فيصلي ويقرأ القرآن حتى يأتيه ملك الملك ده نازل مخصوص عشانك انت وانت في اي صلاة من الصلوات بينزل لك خلاص وكلما قرأ العبد كلما دنا منه الملك حتى يضع فاه على فيه يحط فمه على فمك كده فما من كلمة خرجت من في العبد إلا كانت في في الملك أو في جوف الملك أو كما قال عليه الصلاة والسلام كلمة طلع منك الحرف طلع منك في ذكر الله أو قرآن أو كذا طلع فين في في, في في أو في جوف الملك والله تعالى يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه طب تخيل لو الواحد شارب بقى مصيبة من المصايب دي وداخل على المسجد الملك هيجيله هيقرب منه صحيح أحسن الله إليك هينفر منه يبقى ضيع على نفسه الفرصة العظيمة دي ولا لأ إذا ضيع على نفسي هذه الفرصة ليه هذه الفرصة العظيمة ولذلك أقول يا إخوة نتعلم من فقه أبي أيوب الأنصاري مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الإيه؟ هذه المشاهد الطيبة المباركة الخلاصة أن أبا أيوب كان يحيط النبي عليه الصلاة والسلام فترة مكوثه عنده في بيته بكل أنواع الإحاطة والرعاية والأمان والسلامة والحب ودفء المشاعر كان يحيط به رسول الله عليه الصلاة والسلام أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وارضاه تنظيم الهجرة واستقبال اللاجئين عشان نختم بالموضوع ده كانت مسألة ليست باليسيرة يعني ما تكونش فاكر ان وصول الأعداد الغفيرة دي من المهاجرين ليس من مكة فقط خلي بالك من كل الأقطار التي وجد فيها مسلمون أتوا مهاجرين إلى المدينة بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام فالواحد لما يقف أمام المشهد ده يقول في نفسه سبحان الله وكيف تحملت المدينة وكيف تحمل أهلها مع أن الإمكانات اللي كانت موجودة في زمانهم أيضا بسيطة يعني ده احنا النهاردة أوروبا اللي هي إيه خلي بالك اللي هي يعني متقدمة عنا مئات وربما ألوف المرات في بعض الايه أو في كثير من الصناعات والاختراعات والإمكانات متقدمين عنا جدا جدا في كل حاجة واللي راح هناك عارف الكلام ده كويس خلاص تشوف هناك حاجات مبهرة جدا تقول احنا فين والناس دي فين أوروبا النهاردة بالإمكانات الضخمة اللي بين يديها دي ومش الإمكانات اللي عندها هي بس ده الإمكانات اللي هي بتملكها والامكانات اللي اللي بتحصلها من ورانا اللي بتاخدها من ورانا احنا المسلمين والعرب الفرده اللي هي عاملاها علينا تحت اي بند وعماله تحصل مننا اموال وخيرات ليل ونهار كل ده بيعبي في في في حجرهم هناك وعلى الرغم من ذلك عشان 5000 ولا 10000 سوري قالوا يلا ايه نروح على اوروبا الدنيا انقلبت وقالوا منين وازاي وادركونا ايها العالم صح ولا لا مركب ولا مركبين مشت بالبحر بشباب مساكين من أي بلد لا يجدون لأنفسهم مأوى ولا معيشة وقالوا يلا يا نموت يا نعدي وراحوا على هناك الدنيا بتتقلب في أوروبا يقول لك هنعمل إيه هنودي المهجرين دول فين صح ولا لا فهي مأساة احنا حتى في بورسعيد هنا عشناها مرة او فترة من الفترات في بداية السبعينيات من القرن الماضي قبل حرب اكتوبر والكلام ده فما احنا عشناه يعني كنا صغار صحيح لكن اهالينا حكولنا على اللي حصل يعني حكولنا على اللي حصل خلاص وكانت مأساة والناس اتهجرت وراحوا اللي راح مش عارف فين وفين وفين والبلاد اللي حوالينا الناس هي شالت بعضها يعني شالت بعضها بس كانت محنة واللي شايل له عيلة ولا بيت ولا الكلام ده كان يعني بيعاني فكيف المدينة يا إخوة تحملت سبحان الله أقول لك على سر لا هو مش سر يعني سر أقوله في الميكروفون مش معقول يعني اه زي كنت مره في برنامج والمذيع بيقول لي طب هقول لك على حاجه بيني وبينك يا شيخ قلت له بيني وبينك احنا على الهوا يا ابني الناس كلها سمعان بيني وبينك ايه فاقول لك سر هو مش سر ولا حاجه المدينه لحد النهارده ومكه كذلك تستوعب ملايين من البشر في كل عام صح ولا لا وانت لما تيجي تحسب مساحه المدينه او حتى مساحه مكه مساحتهم مش كبيره خلي بالك مساحتهم مش كبيره ولا منى شوف بتستوعب كم مليون ولا عرفة انت تعرف ان ان عرفة ب... بت... العدد فيها بيوصل لخمسة مليون وزيادة تعرف الكلام ده بقعة من الارض بقعة من الارض منى صغيرة جدا شوف بتتحمل كم مليون فده ايه سببه ايوه البركة اللي ربنا عز وجل جعلها في هذه الارض ارض مباركة سبحان الله القدير في حين ان اي بلد تانية في الدنيا هتصرخ والله لو دخلها ربع العدد ده في موسم واحد صح ولا لا نعم ليبيا كلها 6 مليون اه وشوف مساحتها قد ايه شوف مثلا بلد زي ليبيا شوف مساحتها قد ايه وكل اللي عايشين فيها كم مليون يعني كم مليون 6 مليون ولا ولا بالكتير قوي هيوصلوا 7 8 مليون يعني ماشي فال ال ال ال ال سبحان الله القدير فهذه المدينه لكن في مشكلة اعترضت طريق النبي عليه الصلاة والسلام هو والصحابة لما وصل إلى يثرب التي عرفت بعدها بالمدينة اختلف المناخ على المهاجرين الطقس اتغير عليهم الطقس اللي كان موجود في مكة له صورة شكل طبيعة والطقس اللي موجود في المدينة له طبيعة أخرى المدينة بلد زراعية أراضيها معظمها مغطاة ببساتين النخيل حتى في المداخل في المخارج في الكلام ده كله نسبة الرطوبة في جوها أعلى من نسبة الرطوبة الموجودة فين الموجودة في مكة وعلى فكرة الجو في المدينة اللي بيسموه الجو الجاف خاصة في فصل الصيف فعلا انت تحسه تحسه أكتر مما تشعر به وأنت في مكة الجو اللي بيسموه الجفاف اللي هو الهواء السخن جدا الهواء السخن جدا اللي هو ايه اللي هو ما يعرقكش لكن يحسسك انك إيه خلاص بتطلع في الروح من شدته يعني خلاص ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من صبر على لأوائها وشدتها كنت شفيعا او شهيدا له يوم القيامة فكان ابو بكر رضي الله عنه اصيب بالحمى هو وغيره من الصحابة وكان اذا اخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في اهله والموت ادنى من شراك نعله وكان بلال رضي الله تعالى عنه إذا أقلع عنه الحمى هو, هو كمان كان مصاب يرفع عقيرته يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل بيتكلم عن جبال في مكة يعني يعني فين أيام مكة وفين أيام جبال مكة اللي كانت بتحمينا من إيه بتحمينا من الجو ده الجو الصعب جدا ده فعائشة رضي الله عنها أخبرت رسول الله عليه الصلاة والسلام إن أن أباها حصل معه كذا وبلال وهي زارت بلال زارت بلال في مرضه أيضا وهو بجوار أبيها رضي الله تعالى عنهما فقال عليه الصلاة والسلام وخلي بالك بقى قال إيه قال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد ده أول دعاء ليه قال الدعاء ده في في في المقام ده بالذات ها في المشهد ده ايوه لان كلام الصحابه حتى كلامهم حتى في المرض بيوحي بانهم ايه اه مشتاقين لمكه احنا انتوا لحقتم ده احنا لسه بنبد... بنبتدي يعني وانتوا من الان اشتقتم لمكه وبعدين هيبداوا في مقارنات ويتسرب حب البلد اللي هم داخلين عليها من نفوسهم فتكون الحياة صعبة ولذلك دعا النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء الذي استجابه الله عز وجل وأصبحت المدينة في قلب رسول الله وفي قلب أصحابه أحب من مكة هي مكة هي أم القرى أم الدنيا كلها والقرى كلها احنا برضو أم الدنيا يعني بس يعني ايه هي الأول يعني خلاص هي الأول أم القرى كلها مكة لكن المدينة شوف كيف رزق الله رسوله وأصحابه حبهم للمدينة استجابة لدعاء الرسول عليه السلام فحبب إلينا المدينة كحبنا مكة إيه أو أشد قال وصححها وإيه وصححها يعني اجعل جوها وهواءها صحي لينا وللناس اللي عايشة فيها شوف الكلام قال وبارك لنا في صاعها ومدها الصاع والمد دي المقاييس والمكاييل اللي كانوا بيستخدموها ايامها خلاص قال وانقل حماها فاجعلها بالجحفة انقل حماها فاجعلها ايه فاجعلها بالجحفة الجحفة دي ده مكان عرف بعد ذلك بانه عبارة عن ايه لا مش عبارة, مش عبارة عليه عبارة عليه ذي الحليفة الجحفة اللي هي مجاورة لمنطقة تعتبر اسمها رابغ رابغ اللي هي اه اللي هي اصبحت برضه ميقات من المواقيت وهي ميقات لاهل مصر وغيره بس ما تخافش يعني الحمى مش موجوده فيها يعني خلاص دي كانت نقله يعني مؤقته ايامها لان الجحفه دي اختارها النبي ساعتها لان كانت منطقه صحراويه لا يعيش فيها احد والا فان النبي لا يمكن ابدا هيدعي ان الحمى تنتقل من المكان اللي هو فيه وتروح على ناس تانيين تهلكهم لا ابدا لكن طلبها أن تنقل إلى منطقة صحراوية لا يسكن فيها أحد عليه الصلاة والسلام فصحح جو المدينة لرسول الله ولأصحابه ولمن يعيش فيها وغير النبي صلى الله عليه وسلم يومها اسم المدينة اسم يثرب وجعلها إيه؟ جعلها المدينة وجعلها طابة سماها كده طابة مش طابة بتاعتنا اللي في سينا لا طابة وسماها طيبة وسماها أهل العلم بالحبيبة عشان الدعاء ده كحبنا مكة أو أشد حبب إلينا المدينة فسماها بعض أهل العلم الحبيبة وبعضهم سماها الدرع الحصينة لأن قال في المنام قبل غزوة أحد إيه رأيتني في درع حصين خلاص فالمدينة المدينة وهي الكاشفة التي كشف الله على أرضها وفضح على أرضها المنافقين وما جاء به المنافقون من إفك وبغي عظيم خلونا نبدأ مع إن شاء الله في اللقاء القادم نبدأ مع المدينة آه ليه النبي صلى الله عليه وسلم غير اسمها من يثرب إلى المدينة وهل فعلا الحديث الذي يقول من, من, من سمى المدينة آه بيثرب فليستغفر الله هل الكلام ده صحيح الحديث ده صحيح انك لو نسيت كده وقلت يثرب يبقى كده تستغفر ربنا هل ايه اللي حصل مع الصحابة في المدينة ايه موقف المهاجرين وهل كانت الهجرة واجبة على الجميع ام انها كانت واجبة فقط على من يريد يعني اللي عايز يروح واللي مش عايز ما يروحش وما هو الوعيد الذي جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه السلام بالنسبة للمتخلفين عن الهجرة بدون اعذار تخلف هكذا دون عذر وهنشوف الهجرة نفسها وما أنواع الهجرة هجرة الهرب وهجرة الطلب والفرق بينهما والمميزات أو الصفات المميزة الحميدة جدا التي وصف الله تعالى بها المهاجرين في كتابه ثم نرى كيف بدأ النبي صلى الله عليه وسلم رحلته في المدينة نفسها وكيف بنى جسرا من الحب والوئام والألفة والإخاء بين أصحاب الكرام ثم بينه وكيف بنى جسرا من العهد العهد المفترض بالأمان يعني بينه وبين يهود ثم كيف بنى مسجده عليه الصلاة والسلام ليكون منارة يشع منها النور إلى الدنيا بأسرها إن شاء الله نحاول اللقاء القادم يعني نتحدث في هذه الأمور جميعها ثم ننطلق بعد ذلك مع رسول الله عليه السلام في المدينة ونشهد معه الغزوات والمعارك إلى آخر هذه الأحداث العظيمة التي ينبغي لكل مسلم أن يتعلمها وأن يتفقه فيها وأن يستلهم منها في حياته الدروس والعظات والعبر اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر ضل قوم ليس يدرون الخبر أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سائل ربي تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين وأن ينصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم أمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين